بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني وبنكمل التساؤلات اللي حوالين الشكوك والافكار الالحاديه المنتشره جالنا مجموعه من الاسئله مرتبطه بالحياه الاخرى منها مثلا سؤال بيقول هل الجحيم مجرد حاله انفصال عن الله زي ما بيقول اللاهوت الغربي ولا هو في مكان في نار فعلا وبرضه سؤال مرتبط بيه بيقول ازاي ربنا صالح ويسمح لناس تروح عذاب ابدي طب ده الاباده ارحم من العذاب الابدي الحقيقه اسئله منطقيه واسئله من ولادنا اللي عاوزين الصادقين اللي مش لازم اقول متشككين بالعكس هم عاوزين يفكروا وعاوزين يقنعوا آخرين بأن ربنا الله المحبة لا يتعارض أبدا مع إعلان الكتاب أن في حياة أبدية حتى للأشرار اللي هي اسمها هلاك أبدي خلونا الأول نقدم فكرة الجحيم أو جهنم زي ما قصدها الكتاب وسلمها لنا الآباء القديسين وبعدين نشوف مدى منطقيتها وموضوعيتها بالنسبة للعقلاء والفهماء ربنا يسوع له المجد أوضح بشكل صريح جدا وقاطع أن مفيش في الحياة الأبدية غير طريقين أو مكانين يقوم الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة ولما قال مثلا إن أعثرتك عينك اقلعها خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان حيث نارهم لا تطفأ ودودهم لا يموت يبقى واضح أن في حقيقة اسمها حياة أبدية للأبرار بشكل وللأشرار بشكل آخر برضو في محضر كلامه عن الخوف من الناس قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر أريكم ممن تخاف خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم من هذا خاف لما نرجع إلى بداية القصة في العهد القديم نكتشف أنه دايما كان في طريقين أن ربنا من منذ خلق الإنسان كان في اختيارات والاختيارات ملهاش تالتة يعني في طريق يمين طريق شمال وفي أمثلة المسيح البسيطة اللي بيوضح بها يوم الدينونة تلاحظوا دايما في بديلين مثلا يقول الشبكة مطروحة في البحر جامعة من كل نوع ويحصل عملية الفرز الجياد في حتة والأردياء في حتة برضو الراعي يبص على الخراف الخراف على يمينه والجداء على شماله عملية الفرز دي دقيقة وواضحة ودايما بنتكلم في سكتين مكانين نهايتين لا ثالث لهم من بدء الخلق آدم وحواء خيرا بين يتمتعا بالجنة معاها معية الله عشرة الله حياة أبدية بنعمة ربنا جوه جنة عدن وفي اختيار تاني واختيار مش مفروض حد يبص له شجرة واحدة تسبب الموت يوم تأكل منها موتا تموت بالرغم من الاختيار الأولاني هو الأقرب والأسهل وال... والأفضل وال... والمنطقي أكتر إنما الإنسان بإرادته اختار الغلط وبالتالي مشي في طريق الموت ربنا يسوع له المجد في, ال... في الإنجيل شرح ليه تجسد تجسد عشان يصلح اللي عمله آدم ي... يكسر شوكة الموت اللي دخل طبيعتنا بإرادتنا ويعيد علينا هذا الاختيار مرة أخرى يبقى في العهد الجديد لم تلغى حرية الإنسان من أن يحدد هو بذاته مصيره زي ما قدم حدد مصيره الإنسان في العهد الجديد بيختار مصيره عاوز تمشي مع ربنا تمشي يمين عاوز تبعد عن ربنا امشي شمال ده اتجاهه يوصل لكذا وده اتجاهه يوصل لكذا تصوروا معايا أحبائي واحد سايق عربيه وبعدين جه في مفترق طرق الطريق ده بيقول له توصل للمدينة الفلانية والطريق ده مكتوب عليه خطر احذر المرور مثلا في جرف أو في في حاجة صعبة هو في مفترق طرق لو مشي في السكة دي هيوصل للبلد اللي عاوز يوصل لها لو مشي باختياره في السكة دي هل يلام أحد إنه مشي باختياره فوقع في الجرف ده أو هلك بأي طريق طريقة هو السكة بتودي على كده ثم لما نستعرض كل رحلة الكتاب المقدس نتأكد أن قضية حرية الإنسان لم تنكسر يوما يعني إيه موسى مع شعب إسرائيل قدم لهم خلاص مجاني عبور البحر المية صور المن نازل من السماء مية تطلع من الصخرة كل دي حاجات مجانية عشان تقول ايه خليكم مع ربنا طب لما الشعب أصر يبعد عن ربنا هل يقصر الله أتجسر أقول كده انه يدخلوا كنعان غصب عنه ويعيشوا مع ربنا غصب عنه يبقى ربنا ظلم لو اب بيقول لابنه تقعد معايا وتتمتع بيا غصب عن عينك حد فيكم يقبل الكلام ده مثل الابن الضال يثبت عكس كده انه ربنا مهما قدم لا يجبر انسان ان يشاركه ابديته كما يريدها الله انت اخترت الطريق انت حر يا ابني بس انا بقول لك ده يضرك ده يأذيك السكة دي وحشة الأبدية كده شكلها وحش وهدقها من دلوقتي نأتي إلى تطبيق عملي النهاردة كل واحد فيكم بيقدر في كل لحظة مش في كل ساعة يمشي يمين أو يمشي شمال يعني حد مضايقك يا إما تصلي زي ما المسيح وصى وتحبه وتيجي على نفسك يبقى مشيت يمين يا إما تكرهه وتعاديه وتأذيه وتخصمه طيب احسبوها معايا في موقف زي كده اللي بيصلي وبيجاهد بيحس بايه بيجي له سلام في قلبه بيكسب الناس بيتعب شوية لكن حياته في النهاية مستقرة هادية التاني اللي بيكره وبيعادي وبيخاصم وبيأذي الغضب مالي قلبه الحقد الكآبة الخوف الضلمة دي بدايات الطريق اللي بتحدد النهاية بمعنى واضح اللي عنده سلام هنا وعنده حب لما نقول ان الملكوت بتاعه حب وسلام منطقي جدا اللي اختار السكة دي اللي قلبه اتملى ضغينة وظلمة وخوف ورعب لما نقول نهايته الجحيم وهو الجحيم ايه غير شوية ضلمة وخوف ورعب الى الابد يبقى هنا المسار بيبدأ يوضح كل ما تمشي فيه اسألوا اي شخص بعيد عن ربنا وعامل خطايا كتير هتحسوا انه تعيس انه خايف انه كئيب انه مش مستمتع بحياته انه عايش حيران ده معنى ايه هي المشاعر السلبية دي هي مقدمة الجحيم ومقدمة جهنم كذلك إنسان فرحان بربنا وماسك في الوصية ومتمسك جدا بحياته الروحية هتلاقيه عنده سلام رغم من كل الاضطهادات والمتاعب دي مقدمة الحياة الأبدية يبقى واضح أن ربنا عادل جدا ويقيده الله له المجد حرية الإنسان إن كان على إرادته الله يريد أن الجميع يخلصون شهوة قلب المسيح أنه يجمع كل البشر بدون استثناء واحد في السماء في ملكوت السماء لدرجة لما المسيح له المجد لما اتكلم عن النار الأبدية قال دي معدة لإبليس وملائكته دي مش معدة للبشر أي إنسان دخل النار الأبدية دخلها غلط دخلها بإصراره بعنده لكن هو طريقه الطبيعي أن يدخل الملكوت المعد للأبرار لمبارك أبي والله يحب كل البشر إذا نعيد ونزيد فإن الجحيم هو اختيار بشري وليس عقاب إلهي ليس فرض إلهي يعني ربنا مش بيمسك الناس من غله يعني ويرميهم في الجحيم الصورة دي غلط الصورة دي مش حقيقية ما كانش المسيح بكى على أورشليم لأنها هتخرب بسبب عمايلها ما كانش داود بكى على أبشالوم ابنه اللي كان بيكرهه وداود ده يعني مثل صغير للمسيح مش هو قلب المسيح العظيم اللي ما فيهوش ولا غلطة إذا الحقيقة والمنطق يتفق مع عمل الله أن ربنا بيقول أنا حاطط قدامكم الطريقين اختاروا الحياة يا ولاد ولما نختار غلط وبعدين نيجي نعدل سهل سهل جدا هو الابن الضال لما حود ورجع لا أبوه بياخده بحضنه لما أي واحد يفتري ويفضل ماشي في السكة الضلمة دي وبعدين يلف ويرجع في أي مرحلة بيلاقي الأحضان الإلهية مفتوحة يبقى واضح جدا أن نية الله قصد الله حكمة الله إرادة الله كلها متفقة في جانب واحد إرادة الإنسان هي بقى اللي بتحدد المصير إذا الجحيم هو اختيار بشري وليس اختيار إلهي الله لم يخلق جهنم ليعذب الأبرار ليعذب البشر ولكن جهنم افترضها الإنسان وخلقها الإنسان لأن هو اللي اختار الشر السكة دي بتاعة الشيطان لكن السكة دي انت حر في اختيار ده من رحمة ربنا انه يخلينا نتذوق مضاعفات الشر واحنا لسه عايشين عشان يدفعنا للخير يعني لما تلاقوا انسان شرير مش زي الابن الضال ووصل لحكايه الخنازير دي ما هي دي ترتيبات الهيه عشان يقول له يا ابني ما كفايه عليك بهدال ليه تذل روحك كل الذل ده اذا كنت مذلول هنا هتتذل الى الابد يجي بقى السؤال او الاضافه اللي بيقولها احد الاخوه طب ما يبيده ويخلص لكن ما يفضلش سايبه في العذاب الابدي معلش الكلام شكله حلو لكن الاباده الاباده قرار الهي يتعارض مع رغبه الانسان الانسان لا يريد ان يباد الشرير عاوز يعيش والبار عاوز يعيش للابد فيكو حد لا يشتهي انه يحيا الى الابد اذا ارادتنا ورغباتنا ان احنا نكمل طب كل هيكمل في الاتجاه اللي اختاره إذا أن يبيد الله يعني يبيد هنا نفسه مش يبيد جسده ما احنا كلنا متفقين حسب الفكر المسيحي أن الجسد ده له عمر افتراضي كده كده كلنا هنموت جسديا لكن مش هنموت روحيا يعني إيه النفس هتعيش النفس دي مخيرة من دلوقتي وكلنا عاوزين نكمل عاوزين نعيش على طول في غريزة حب البقاء والاستمرار طيب عاوز تمشي في انهي اتجاه انت بتأكد اختيارك مش كل سنة ولا كل يوم ده كل ساعة وكل لحظة بتصر على اختيارك البار يتمسك بمسيحه ويتمسك بالوصية ويتمسك بالتقوى ويتمسك باتجاه اليمين طول حياته فاختياره ثابت زي دعوة الكتاب لما يقول ربنا يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين والشرير مش جاي من مرة مش ربنا بيمسك له على غلطة الشرير يغلط ربنا يسكت يغلط تاني ربنا يسكت وبعدين يشوف مشاكل الغلط لعله يرتدع لعله يفوق يصر على الغلط ربنا يسيب الأمور تتدهور أكتر عشان يقول له يا ابني ما تعدل منطقي في سكة تاني أحسن امسك في إلهك امسك في الغرض اللي اتخلقت عليه لما يختار بإصرار شديد طول حياته مئات والاف وملايين المرات ان يبقى في هذا الاتجاه هل ربنا يقول له لا انا هاخدك غصب عنك ادخلك الملكوت مين يقبل كده ما يقبلش المنطق نفسه لا يقبل هذا انت انت اخترت لحياتك تمشي ازاي وحياتك دي اللي هي 100 سنة 70 سنة ربنا يدي العمر هي اللي على أساسها بكل دقائقها وساعاتها بتحدد أبديتك فإذا الموضوع مش بيجي مرة ربنا مش بيمسك على غلطة واحد عشان ما يصدق يلاقي له غلطة يرميه في جهنم لا مش ده الإله بتاعنا ده ربنا بيقول كوباية المية هحسبها لكم إذا هو بالعكس بيفكر إنه يدور لنا على حاجة حلوة يدخلنا بيها السماء يدور للص اليمين مش مهم كل اللي عملته بدل غيرت اتجاهك في آخر لحظة أنت تبعي تبع اليمين مش تبع الشمال تبع الفردوس مش تبع الجحيم ولا يا ليت اللص الشمال كان اتعلم من اللص اليمين في آخر نفس وقال له وأنا كمان افتكرني صدقوني كان هيبقى نصيبه برضه إيه كان هيقول له المسيح وانت كمان تكون معايا في الفردوس أنا بصر وبلح وبدافع عن أن من المنطق من المعقول من الحكمة حتى البشرية ألا تفرض على إنسان مصيره طالما أخذ فرصة اختيار مصيره مرات ومرات ومرات مع العلم أن إرادة الله الثابتة المعلنة المؤكدة طول فترة حياته أن يجعله من أصحاب اليمين أنه يخليه معامس ضده لأنه لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوب دليل آخر على الحتة دي هي كثرة وسهولة الغفران عند ربنا لو الله لا يريد خلاص البشر أو زي ما بيقول أصحاب الأسئلة ممكن يتلذذ بهلاك بعض البشر طب بيسامحنا ليه ما كان بالأولى وهو قاضي عادل ومن حقه ألا يغفر كان ممكن ببساطة أي حد يغلط ما يسامحوش وفي الدنيا بيحصل كده كتير تغلط مرة يمكن يسامحوك أول مرة لكن تغلط تاني وتالت لا مش هتتسامح وتدفع ثمن غلطك ربنا مش كده إن رحمة الله تكمل عدله ورحمة وعدل ربنا لا يتعارضه بل يتفقه لكنه كما أنه من الرحمة أن يغفر الله لكل المخطئين كل الخطايا لو رجعوا له من العدل ألا يحكم على شرير بملكوت الأبرار وألا يحكم على بار بملكوت الأشرار يبقى ده منطقي ها أنا قد جعلت أمامك طريق الحياة وطريق الموت فاختار الحياة كلام ده في تسنية خمسة أما عن شكل الجحيم وشكل جهنم الكتاب المقدس وضح لنا أنه مكان انتظار الأبرار اسمه الفردوس أرواح الأبرار النهاردة متهنية في الفردوس أرواح الأنبياء والرسل والشهداء وكل اللي بيسافروا السماء كل يوم بيروحوا للفردوس ما هو الفردوس؟ الفردوس هو مكان لقاء الأبرار مع المسيح شهوة قلبهم بتتحقق زي ما قال سفر أيوب بدون جسد يرى الله إذا هم مستمتعين بحضور المسيح فرحانين الفرحة اللي ما دقوهاش على الأرض عندهم حرية كاملة حقيقية ما كانوش حاسينها وهم في سجن الجسد مفيش خطية مفيش نكد مفيش حزن مفيش قلق مفيش خوف مفيش شيطان يجربهم مفيش اختيارات جديدة تكعبلهم خلاص هي حالة مستمرة من السلام من الفرح من الحب من التسبيح من كل ما كان يشتهيه البار في طريقه يعني انتوا أبرار أو بتحاولوا تبقوا أبرار نفسك في إيه حبيبي مش نفسك إنك ما تغلطش إيه رأيك المسيح بيقول لك في الفردوس مش هتغلط تاني نفسك تبقى فرحان المسيح بيوعدك يوم ما تسيب جسدك هتبقى فرحان على طول نفسك تحب كل الناس حتى اللي ما عرفتش تحبهم المسيح بيوعدك في الفردوس هتعرف تحب بلا عوائق طب والشرير نفسه في ايه يزداد شر انت بتختار مصيرك طب ما هو مع الشر في الخوف والكآبة انت ليه ماشي في السكة دي لكن لو مصر مش, رب مش هيمنعك ربنا يمكن يعطلك شوية يمكن ينذرك مرات كثيرة لكن لو أصريت مش هيعطلك مش هيمنعك سيتأذى وسيتألم ربنا لهلاك أي شرير لكنه لا يشاء أن يهلك الأشرار من العدل أن ربنا يدي فرصة للإنسان يختار مصيره الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك ماذا عن الجحيم وشكله ما عندناش تفاصيل كتير لكننا نقدر من خلال الآيات وتعبيرات الآباء نتصور أن الجحيم هو الصورة القاتمة جدا اللي سماها الكتاب الهاوية أو ظلال الموت أو ظلمة الموت أو الكآبة الأبدية أو المستمرة شيء بغيض تصور أوحش لحظة خوف عدت عليك لو عشت فيها على طول مش ده شيء مزعج جدا أكتر لحظة كآبة عدت عليك إيه رأيك تحب تكمل في الكآبة دي على طول أكتر لحظة غضب كانت جواك عاوز ده يستمر على طول ونحط قصادها أجمل لحظة حب في حياتك هتكمل على طول في الفردوس أعلى لحظة فرح حسيت بيها هتكمل فيها على طول في الفردوس أحلى نشوة نقاوة وبر وتسبيح هو ده الفردوس يبقى الطريق يبدأ ويظهر ويتجلى وتتضح معالمه يوم بعد يوم إذا ما تقدر نقدرش نظلم ربنا ونقول ليه ليه بيودي ناس الجحيم هو مش بيوديهم بإيده إيده دي اللي اتسمرت عشان ما يروحوش هي اللي هتوديهم الجحيم كل اللي عمله المسيح عشان ما يوصلوش الجحيم ثم يلام ويتهم المسيح انه بيحط البشر بايده في جهنم تهمه باطله هل الله اراد لادم وحواء ان يطردا من الجنه ولا ادم اللي طرد روحه هل ربنا بيحب ان الناس تغلط حاشا لا, لا يقول احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور يعني مش طبع الله الشر ومش ممكن يقدم الشر ولا الجحيم هدية لحد كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته وإرادته والشهوة إذا حبلت تلت خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضل يا إخوتي الأحباء كل عطية صالحة كل موهبة تامة من فوق من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يعني ربنا ما بتغيرش الحلو كله من عنده الخير والعطايا الصالحة بس بتاعته غير كده ده بقى ايه انتاج البشرية بتدعيم الشيطان ماذا عن جهنم احنا بنفصل بين كلمة الجحيم وكلمة جهنم جهنم دي لسه مكان ما اتفتحش الجحيم شغال والفردوس شغال الملكوت لسه يجي يوم الدينونة وجهنم اللي في الفردوس أرواحهم سعيدة مع المسيح طبيعي يوم مجيئه يوم القيامة ياخدوا الأجساد الممجدة يقوموا لأن اسمه يوم القيامة فيقوموا إلى الحياة الأبدية اللي اسمها ملكوت السماوات اللي اتوعدوا بيها من زمان اللي عاشوا ليها طول حياتهم بمعنى الملكوت الأبدي يتمتع فيه الجسد والنفس مع بعض ليه؟ هو مش جسمك ده صام مش جسمك ده اتألم مش جسمك ده اضطهد مش جسمك ده كان بيصلي ويشارك في العبادة من حقه هو كمان يكافئ مع نفسك وروحك اللي كانت بتخدم وتصلي وتحب الناس وتجاهد ضد الخطية وفي العكس مش الجسم ده اللي وقع في الزنا مش اللسان ده هو اللي كذب مش العين دي اللي كانت كلها شر يبقى هي كمان مصيرها الطبيعي العذاب الأبدي إذا إن كنا نتصور الفردوس والجحيم مكان انتظار أرواح مفيش أجساد في الموضوع لكن هنا في نعيم اسمه فردوس النعيم وهنا في جحيم لأنه مكان الشقاء لكن كل ده أرواح المقابل الملكوت وجهنم الملكوت هو المنتهى السعيد لكل الأبرار أجسادهم وأرواحهم ممجدة مع المسيح إلى الأبد وجهنم هو الامتداد الطبيعي للجحيم لما يقوموا خلي بالكم بقى من دقة التعبير اللي استخدمه المسيح يقوم الذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة إذا كلمة قيامة لا ليست خاصة بالأبرار كلمة قيامة هي حق طبيعي لكل اللي عاش على الأرض أنه يقوم يوم الدينونة وربنا في الحق ما يميزش من حد انت كان عندك رغبة تعيش للأبد ربنا قال هيبقى في حياة أخرى هيبقى في امتداد وحياة أبدية إنما أنتوا اللي هتحددوا يا بشر شكل الحياة الأبدية بتاعكم متفقين فبما أنه اتفق معانا كبشر ما ينفعش يخلي الاتفاق دلوقتي ويقول خلاص الأشرار نلغي ليهم الحياة الأبدية ونبقي فقط على الحياة الأبدية للأبرار يبقى ما ادهمش حقه برضه يبقى ظلمهم يبقى قص من حقوقهم لا هو يشرق شمسه على الأبرار والأشرار وإحنا عايشين ربنا عادل مع الكل حلوين ووحشين ورحمته واسعة قوي ومنتظر خلاص وتوبة الكل وفي الظهر الآتي ربنا ما يقدرش يغير طبعه يظل حقاني أو عادل مع الكل وبالتالي من حقهم يكملوا للأبد لكن في الاختيار اللي اختاروه تيجي أزمة طب ما هو الاختيارات ما الاختيارات لابد أن تكون مقيدة بعمر لأن الإنسان ما هواش مطلق العمر يعني إيه هتيجي تقول طب ما هو فرعون خد له عشر فرص يمكن في الحداشر كان تاب صدقوني كلكم عارفين من رحمة ربنا لو كان يدري بسابق علمه أنه لو في المرة العشرين في الضربات فرعون ده هيتعدل ويتوب كان سابه يعيش للضربة العشرين لكن ربنا مهما عدينا خلاص باين ان في شخص مصر تماما على العند والكبر والفرعنة واتجاه الضلمة لما تخلص حياته في الاتجاه ده ما يبقاش ربنا اللي يلام يبقى هو اللي يلام يا ابني كم مرة كم مرة خدت الفرصة وما تبتش إذا هنا ما يعنينا بقى فكرة أنه عدد الاختيارات المتاحة لكل شخص الحقيقة ده موضوع نسبي لكن كمان لن يقف إنسان أمام الله ويقول له ما ادتنيش فرص كفاية للتوبة مستحيل زي ما قال الكتاب كي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت ما فيش إنسان هيقف يقول له يا رب أنا اتظلمت أنا اتخذت إخوانا أنا لا أنا ما ما ما خدتش أي فرصة توبة يا ابني مش ممكن ده من صغرك ده طول حياتك ده بدل الفرصة فرص فلو هلك إنسان باختياره لن يجد كلمة يدعي بها على العدل الإلهي أنه لو كان خد فرصة كانت عدل بدليل إيه أحبائي في المثل اللي قاله المسيح عن الغني والعازر الغني لم يدافع عن نفسه بكلمة لما المسيح قال له أنت استوفيت خيراتك على الأرض ما قالوش طب ما أنا لو كنت عشت شوية كنت افتكرت العذر وعملت خير هو عارف نفسه هو عارف لو خد 100 سنة تاني كان هيفضل نفس الطبع كل اللي فكر فيه الغني طب الحق اخواتي نبههم لحسن ده طلعت الحكاية جد ده طلع الواحد باختياره بيوصل للمصير بتاعه أعيد عليكم تاني الإنسان هو الذي يحدد مصيره الأبدي وده يتفق مع عدل الله ويتفق مع عدل الإنسان يتفق مع المنطق البشري مش ممكن نتهم الله بالظلم لأن هناك أناس يهلكون بإرادتهم لو لغى إرادتهم يتهم بالظلم ولو ترك لهم حرية الإرادة يتهم بالظلم طب نعمل إيه دلوقتي لو ربنا حجر على الناس وخدهم على الملكوت بالعافية يبقى ظالم وقاسي ومداش حرية ولو ترك لهم الحرية فهلكوا بإرادتهم يبقى ظالم لأنه سابهم يهلكوا طب حلوها أنتم أليس الله بريئا من هذه التهمة لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم سؤال محيرني لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين